السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وبناتنا تفتكروا احنا فين الوقت يا جماعة احنا في مكان خطير جدا يا جماعة مكان مليان عبر ومفعم بمشاعر جبارة يا اخواني في الله احنا على جبل الرماة الجبل صغير جبل احد اهو الجبل الرهيب اهو وشهداء احد قدامنا هم رضي الله عنهم وارضاهم روضة من رياض الجنة في الارض الجبل الرماة ده كان سبب في الهزيمة القاسية على قلوبنا كلنا لحد دلوقتي اللي هي هزيمة احد بعد ما خلاص راية المشركين سقطت وبني عبد الدار تسعة منهم سقطوا اللواء بتاع المشركين سقط والشيطان صرخ اخراكم اخراكم يعني خلاص ضاعت ضاعت ال ال ال ال ال المشركين اتأزموا في احد زي ما اتأزموا في بدر وانقلبت المعركة بسبب ان في 50 رامي كانوا واقفين نوع الجبل بقيادة عبد الله بن جبير عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ال ال ال الرماة صمموا ان هم ينزلوا اول ما شافوا المسلمين بي بي بياخدوا الغنائم وقالوا الغنيمة الغنيمة عبد الله بن جبير قال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا مهما حدث الا نبرح اماكننا نزلوا وسابوه هنا اتقتل عبد الله بن جبير المكان اللي انا واقف عليه ده دم عبد الله بن جبير ودم عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي صمموا انهم يفضلوا واقفين على جبل الرماه والاربعين اللي نزلوا نزلوا وسابوهم اول ما وقفوا هنا خالد بن الوليد سلاح الفرسان كان بيهرب لقى الجبل فضي قام جاي طلع على الجبل قتل عبد الله بن جبير وقتل العشرة صحابه اللي وقفوا ثابتين وطو لف من ورا الجبل الرماه دهوت وجه طو الصحابه من الخلف وابو سفيان جه طوقهم من قدام وحصلت المقتله بتاعه شهداء احد المقتله الرهيبه اللي احنا ياما بنتكلم عنها لحد الان وبنتعلم منها العبر يعني ايه نتعلم من الجبل ده مدرسه اول حاجه نتعلمها منه ايه اول حاجه نتعلمها منه الصمود دم عبد الله بن جبير لحد دلوقتي مخلد قيمه للمكان ده اصمد مالكش دعوه لو الكل باع مالكيش دعوه لو الكل خان مالكش دعوه لو الكل تنازل عن كلمه الحق مالكيش دعوه لو الكل باع القضيه لو الكل قال الغنيمة الغنيمة ما خربش عمار هذه الأمة غير كلمة الغنيمة الغنيمة غير حب الدنيا غير اللهفة على الدنيا والجري على الدنيا لو لقيت واحد بيجري في الشارع وبيقول الحقوني وحش مرعب بيجري ورايا ايه يا عم في ايه وحش يا عم ما فيش وحش اهو بصيت لقيت نملة حقيرة صغيرة اترنه معاه عدسة بتكبر الحاجة مليون مرة فشايفها وحش هو كده الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولكن احنا حبنا بقى عامل زي عدسة مكبرة عظمت قيمتها وهي لا تساوي عند الله جناح بعض انا ببص على السماء دلوقتي ايه الدنيا في ملكوتك يا رب ايه الدنيا في جنتك يا رب ايه الدنيا في عطائك يا رب الغنيمة الغنيمة نتعلم من الجبل ده ايه نتعلم من جبل الرماة ان اللي بيسيب صغره الصف كله بيتهزم بسببه كان في ناس هنا شايله صغر واحد وناس تحت بتقاتل بحياتها وبارواحها لما اللي واقفين على جبل الرماة سابوا الصغر بتاعهم الجيش كله اتهزم اوعى تسيب الصغر بتاعك اوعى تسيب الصغر بتاعك يا جماعه ان يبقى ليك صغر ده ده معناه انت منتمي للدين ولا لا اوعى تستقل انك انت قصرت في الصغر اللي ربنا فتحه لك او ان انت مالكش صغر الصف كله ممكن يتهزم بسبب ان واحد ساب الصغر بتاعه زي ما حصل هنا عبره عشان كده سيدنا حذيفه بيقول اثر خطير جدا بيقول الاسلام اسهم الاسلام شركه مساهمه كل واحد مسلم بيقدم اسهم ففي النهايه الشركه بتبقى قويه وعالميه ومالتي ناشونال الاسلام اسهم فالصلاه سهم والزكاه سهم والحج سهم وصيام رمضان سهم والامر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له شفت الكلمة كلمة ترعب القلب وتزلزل الوجدان وقد خاب من لا سهم له يا خيبته اللي ملوش صغر يقف عليه في الدين يا خيبتها اللي ملهاش اجيب صغر منين صغره كفتحك شوف يا ربنا فتح لك في ايه شوف ايه الباب اللي ربنا شرح صدرك ليه وكتب لك القبول فيه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون انت عارف ايه ايه الصغر اللي ربنا اداهولك خيانه الجندي انه يسيب الصغر بتاعه اوعى تخون ربنا وتسيب الصغر بتاعك وانتم تعلمون انت عارف انت تقدر تعمل لدين ربنا ايه انت عارفه ايه الموهبه اللي ربنا اداها لك اللي تقدري تخدمي بيها دين ربنا زي ما ربنا قال والله يعلم ما تصنعون لازم يبقى ليك صنعه لازم يبقى ليك صنعه في دين ربنا لازم يبقى ليك احتراف في دين ربنا فغرك فتحك شوف ربنا فتح عليك في ايه نتعلم من هنا قيمة الصغر أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله الذين تسد بهم الصغور اللي له صغر ده دول الأوائل على البشرية في الفردوس الأعلى نتعلم من الجبل هنا تاني ايه نتعلم من الجبل هنا الشيطان يا جماعة كان بيشتغل في أحد الشيطان في أول أحد أول ما المشركين اتأزموا صرخ وقال أخراكم أخراكم يا عباد الله يعني بيقول للمشركين خدوا بالكم اوعوا مؤخرة الجيش تتهزموا بسببها فاتضم المشركين على بعض بعد كده لما بقى حصل اللي نزل الرومان من هنا وخالد بن الوليد لف من ورا الجبل وطوق المسلمين من هنا وحصلت المقتلة المرعبة اللي حصلت الشيطان صرخ صرخ هنا عند جبل الرماة صرخ في الحتة اللي تحت جبل الرماة عشان كده يعني المقطع اسمه ايه هنا صرخ الشيطان هنا صرخ الشيطان قتل محمد صرخ الشيطان قتل محمد قتل محمد الشيطان اتقالوا ان سيدنا محمد اتقتل اول ما مصعب بن عمير اتقتل مصعب شبه سيدنا محمد خالص عليه الصلاه والسلام فكل ت... فصدق الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات وكانت لحظه رهيبه تعملي ايه لو انت كنت بتحارب عن الاسلام في اللحظه دي النبي مات القدوه مات الكبير مات الكبير اتقتل هتكملي ولا لا انس بن النضر قال الكلمه البطوليه الخالده العظيمه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الرسول عليه السلام مات لو القائد مات لو مش لاقيين قائد هتفضلي تنافحي عن دين ربنا ولا لا هتفضل تشيل الدعوه الى الله ولا لا الجبل ده جبل مفعم بالمشاعر بيقول لك شيل دين شيل دين وخليك راجل للحظه النهائيه الشيطان صرخ قتل محمد الشيطان صرخ فالناس كلها صدقت الصحابه فضلوا مصدقين اللي فضل يقاتل ده بيقاتل عشان يموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مات بس بس ولحد ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته فعرفوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عنهم كل ما اصابهم يوم احد يعني كان عزاء ان كل اللي حصل يوم احد عدى الشيطان صرخ هنا هو الشيطان بيصرخ هو الشيطان بصرخات ابليس صرخات الشيطان هو الشيطان بيحارب ضدنا امال انت فاكر ايه يا جماعه دي معركه يا اخوانا معركه الوجود اللي احنا عايشين فيها دي معركه رهيبه معركه بينك وبين الشيطان الشيطان مصمم انك تبقي من اهل النار معاه وهو بيخطب خطبته في اهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله لازم تفهم ان الشيطان عديك لا ان الشيطان لكم عدو اه جميل جدا طب وايه يعني طب ما اسرائيل لنا عدو فاتخذوه عدوا مش اعملوا تطبيع بينكم وبينها فاتخذوه عدوا اوعوا تعملوا تطبيع بينكم وبين الشيطان اوعوا تعملوا تطبيع بينكم وبين المعصيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من من كل الثمرات ايوه يا رب ثواب الطاعه واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار عصاره عمره ضاعت عصرته فرمته فاصابها اعصار فيه نار حرقته خلته رماد فاحترقت ابن عباس بيقول ده مثل لاي انسان كان بيطيع واتقلب للمعصيه اوعي لما كنت في رمضان بتطيع ربنا بعد رمضان تعصي ربنا الجنه اتقلبت نار لان الطاعه اتقلبت معصيه النصر اتقلب هزيمه لان الطاعه اتقلبت معصيه عشان كده جبل الرماه بيقول لكم يا امه محمد يعني مثل رهيب رهيب ودرس خطير بيقول ان معصيه واحده عصي بها النبي عليه الصلاه والسلام الجيش كله اتهزم لما قال للرماه ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا مكانكم وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا مكانكم خليكم هنا مالكوش دعوه بينا خالص خالص عصوا امر النبي عليه الصلاه والسلام زي ما ربنا بيقول ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه كنا منتصرين ساحقين للمشركين حتى اذا هي دي المصيبة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أول ما جت المعصية من بعد ما أراكم ما تحبون بعد ما شفتوا الدنيا وشفتوا الغنائم هي دي المصيبة يبقى أنت بتحب بنت وفجأة تشوف البنت دي بعد ما يعني وانت بعد ما تبت وبعد ما التزمت تشوف البنت بعد ما تبت وبعد ما التزمت تشوف الدنيا بعد ما قررت انك انت تشتغلي في الدعوة تشوفي عريس هياخدك من طريق التدين بعد ما قررت انك تتديني وتقبلي على الله عصيتم طب المعصية معصيه ما اي انسان يعصي واحنا عندنا تصور مثالي ان عشان انتصر في الحرب لازم ما اعصيش ربنا ما هو ربنا قال في ال عمران قبل الايه دي قال ايه خطيره جدا قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا يعني عادي ان انا اعصي يا رب اه عادي انك تعصي بس ترجع تاني بعدها وتتوب امال هنا ليه ربنا قال ان معصيه واحده هزمت الجيش كله وسبب هزيمه الجيش عارفين ليه يا شباب لان في اوقات لا تحتمل المعصيه في اوقات لا تحتمل انك انت تلعب زي الوقت كده اللي بيحصل للدين الوقتي زي اللي بيحصل للاسلام الوقتي في اوقات لا تحتمل انك تلعبي في اوقات لا تحتمل انك تخون قضيه الدين وانك تخوني قضيه الدعوه وانك ما تقفش على ثغر في اوقات زي الوقت دلوقتي والدين بيتحارب في الارض الحرب دي كلها والدين بيتحارب الحرب العالميه الشعواء على الاسلام وثوابت الاسلام لا تحتمل انك انت تختاري طريق المعصيه لا يحتمل هذا الوقت جبل الرماه مدرسه مدرسه في ان الغنيمه الغنيمه اتهزمنا بسبب الدنيا يا ما اتهزمنا بسبب الغنايم وبسبب الدنيا ان معصيه واحده للنبي عليه الصلاه والسلام اتهزمنا بسببها كام امر من اوامر النبي بتكسر في الامه دلوقتي وعايزين ننتصر وعايزين نرزق وعايزين الشباب يتجوز ازاي ازاي مدرسة في صمود عبد الله بن جبير اللحظة الأخيرة مدرسة في كفاح إبليس ضد المسلمين وهو بيصرخ قتل محمد قد إيه لازم نفهم إن لينا أعداء وإن قلبهم والع علينا ما نصدقش إن الدنيا peace لأن الدنيا مش peace مدرسة في إن لازم يبقى ليك ثغر ولازم يبقى ليك ثغر نسأل الله اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم استعملنا لنصر نصرة دينك في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك